وظمأه للعلم النافع أنواه
في قرية الروضة مركز بالقاس بمحافظة الدقهلية ولد هذا آه، القارئ المجيد هذا القارئ المصري آه، الذي آه، ذاع صيته وانتشر آه، فضيلة القارئ الشيخ آه، شحاتة الهلال وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين كنت انا وبعض الزملاء كده برضو نسمى لبعض ال- ال- اللوح بتاعنا على ما نوصل من هنا للستامون نكون بنراجعنا لنفسنا انه انت عندك موهبة لازم تدرب نفسك على آه، هذه الموهبة انك انت آه، بتنميها بتنميها بالتدريب زائد الدراسة يعني التدريب بجانب الدراسة وقال يا أيها الناس قل إنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين اذا واحد قرأ انا بعرفه من عند ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا كان خريج كتاب ولا حافظ كده في الدروس وفي المنهج بتاع المعهد وعلى الاساتذته اللي هم في أعلاه الأمة أقماه للعلم النافع أنواه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من أعلام الأمة آه، إن شاء الله أعلام الأمة النهاردة آه، مع آه، قارئنا الحبيب فضيلة القارئ الشيخ شحاتة الهلالي آه، عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وموجه القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم والقراءات آه، بالأزهر الشريف آه، والحقيقة لما كان معايا على الهوى آه، كان بيقول لي خلي كلمة ان هو موجه للقراءات علوم القراءات وموجه لعلوم القرآن في الازهر الشريف آه، خليها ابرزها على التتر آه، فانا حسيت آه، باعتزاز هذا الرجل آه، وهذا القارئ المجيد آه، الحافظ للقرآن الكريم آه، الذي يعتز بقرآنه كثيرا آه، والحقيقة انه آه، كان في كده مكالمة هاتفية آه، بيني وبين آه، أستاذي وشيخي آه، وحبيبي وحبيب الكل آه، الشيخ محمد السيد ضيف وقال لي أنه آه، الحلقة آه، بتاعة الشيخ شحات الهلالي كانت حلقة آه، موفقة جدا آه، وهذا الإنسان آه، معلش أنا آه، بتكلم عن الجوانب الأخلاقية والجوانب الحياتية آه، من آه، هؤلاء المشايخ العظماء آه، الذين نقدمهم لحضراتكم آه، فحبيبي الشيخ محمد السيد ضيف آه، قال لي الشيخ شحات الهلالي آه، قارئ خلوق ومؤدب ودي أثرت فيا كثيرا جدا انه آه، قارئ يشهد لقارئ آخر بأنه صاحب خلق حسن وبأنه إنسان مؤدب وأنا لازم أقف يعني وقفة كده آه، عند هذه الشهادة من آه، فضيلة الشيخ محمد السيد ضيف لفضيلة ال- الشيخ آه، شحاتة الهلالي آه، يعني معروف كده انه اصحاب المهنة الواحدة بيبقى في بينهم آه، حاجات بمعنى انه آه، ممكن يحقد عليه آه، ممكن يحسده ممكن يكون في امور في القلب كده لاصحاب المهنة الواحدة لكن لما تكون شهادة من آه، شيخ كبير وقارئ في الإذاعة والتلفزيون ومعروف وله مدرسته الخاصة لأيضا شيخ آه، كبير ومعروف أيضا لدى آه، كثير من المشاهدين آه، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أهل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته والسيدة عائشة لما وصفت الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها آه، لما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم تعرفوا كانت بتقول إيه كان خلقه القرآن بمعنى إن القرآن إذا لم يعلمنا أخلاقا فقد استفدنا منه الحفظ فقط استفدنا منه أننا حفظناه فقط لم نضعه في صدورنا ولم نضعه في قلوبنا ولم نضعه في عقولنا فأنا حبيت بس أقف هذه الوقفة وأبين لحضراتكم أنه هناك أخلاق طيبة وأخلاق حسنة بين أهل القرآن وهناك مودة وأنا نفسي آه، شفت آه، ب- يعني بعناية ديت يعني آه، القراء وأنا بدخل أنتوا عارفين بيوت القراء يعني هذا شرف لي ان انا بدخل بيوت القراء الاقيهم يكلموا بعض بالتليفون ويسلموا على بعض وابني ال- الحبيب آه، الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي ابن القارئ العظيم الشيخ محمد حامد السلكاوي آه، عرف هو من الدقهلية فعرف انه آه، فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي وهو من القاهرة وفضيلة الشيخ الدكتور الطاروطي وهو من الشرقية عرف ان هم موجودين في مناسبة في الدقهلية فامامي هذا الكلام اتصل بهما وقال لهم انا في طريقي الى الدقهلية ارجو آه، الا تغادروا الدقهلية قبل ان تشرفونا في البيت ونعمل لكم الواجب هذه هي أخلاق القرآن آه، التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن نشوف كده آه، أول لقاء عملته مع آه، قارئنا فضيلة الشيخ شحاتة الهلالي أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
شيخنا الحبيب يعني احنا اتكلمنا عن دور الكتاب و- و- ولازم من الاهتمام بالكتاب في الوقت الحاضر اه، والحقيقة انا عايز يعني اضيف حاجة انه ال- الكتاب بالاضافة للتعليم فهو بركة نعم لان احنا بناخد من اهل القرآن من افواه اهل القرآن زي ما حضرتك قلت اللي هم واخدين عن مشايخ ايوه اه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه، وهذا هو ال- السند اللي بن- بنسميه يعني آه، طيب شيخنا الموضوع انه القارئ لازم بعد الحفظ يفهم بقى يعني لابد ان يفهم يعني ايه بقى تجويد يعني ايه قراءات ايه ال- القراءات السبع ايه آه، ايه القراءات العشر آه، كل الامور ديت القارئ لازم فهمها وانا الحقيقه دايما يعني انصح آه، ابنائنا الصغيرين الموهوبين جدا اللي بنستضيفهم احيانا اقول له يا ابني طيب انت عارف مثلا ده آه، بقراءة ايه هو قلد وبس موهوب او آه، موهوب أو غير فقط.
موهوب بقى- موهوب بالظبط.
برضه بالظبط. مم.
يستفيد من احكام آه، التجويد.
طيب شيخنا الحبيب انا عايز بس اسأل حضرتك السؤال الاول انت طبعا كل قارئ لازم يقلد الكبار الاول نعم انت كنت بتحب مين كده آه، اللي قلدته في البداية أنا كنت بدأت القراءة بتاعتي وأنا عايش كده مع فضيلة الشيخ غلوش راغب مصطفى غالب آه، الشيخ راغب مصطفى غلوش وبعدين برضو رحمة الله عليه سيدنا الشيخ آه، آه، شعبان الصياد وكان ال ال ال ال الصورة اللي اتخذت عن الأول الناس عرفتني بها للأول إن كنت بقرأ لطريقة الشيخ فضل الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه فبدأت بقى أسمع بعد الشيخ عبد الباسط سمعت فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش والشيخ آه، شعبان الصياد رحمة الله عليه سيدنا الشيخ غلوش أطول الله عمره يعني لغاية الآن أنا راجل بحبه كتير والشيخ آه، شعبان الصياد رحمة الله عليه برضه يعني أثر فيا كتير كنت بتسمع بقى وبعدين تقلد آه وكان التقليد عندي على طول ما كنتش ليا طريقة أعرف بها من بين الناس إلا أن بقى بعدين بقى لما بدأت جودت و... ودخلت دراسة القراءات في معهد قراءة القاهرة والكلام ده لا احنا رحنا بقى دلوقتي وش الحجر ديت على فكرة الشيخ ضيف آه، الله يديله الصحة والعافية قال لي قال لي ان انا برضو آه، رحت هناك في وش الحجر وتعلمت يبدو ان هي يعني قرية مهتمة بالقرآن كتير عملت ايه حضرتك بقى كنت رايح لهدف ايه كنت رايح بقى آه يعني علشان أجود القرآن فكان فيه واحد جارنا من قرية جنبتنا جا- جارنا كان اسمها المستعمرة اسمه الشيخ حسن صالح رحمة الله عليه هو اللي خدني وداني قرية وش الحجر للشيخ محمد علي زهران سيدنا الشيخ محمد علي زهران رحمة الله عليه بتبعد عن القرية قد ايه يا شيخ لا ده, ده هي بجوار المنصورة واحنا هنا بعد بالأسبة 20 كيلو يعني بتاع حوالي 50 60 كيلو رحت سكنت وأقمت هناك إقامة دائمة في وش الحجر آه، سنتين سنتين ونص ثلاث سنين لغاية ما جبت ختمة بالتجويد الله الله يعني آه، قرية بتبعد عن قريتك 50 كيلو او 60 كيلو رحت واجرت شقة وقعدت وسكنت علشان تتعلم التجويد
كان هناك ناس آه، يعني رايحين يحفظوا القرآن وراح يجود القرآن واللي راح ياخد رسالة من الرسالات أو ياخد ال- القراءات السبعة يشرحها على سيدة هناك البلد دي فيها أكتر من نوع من كتاب للحفظ وللتجويد وللقراءات حفظت بقى طيبة النشر في القراءات العشر وكده ولا لا ولا ولا دي فترة تانية ده ده. ده كان هنا بنحفظ في وش الحجر مع ال- الختمة بنحفظ حاجة اسمها التحفة والجز- والجزرية طبعا طبعا آه. فلما ختمنا ال- ال- ال- الختمة بالتجويد آه، ربنا وفقنا بقى ان شاء الله و... وعرفت طريق المعهد عاوز اروح بقى كان امنيتي اني اقدم في الازهر باي طريقه فكان زيني بقى في الاثناء دي 16 سنه 17 سنه 18 سنه بعد ما قعدت في وش حجر الفتره دي فرحت اقدم في الازهر فانا رايح بقى في اي وقت كده دخلت المعهد انا عاوز اقدم في المعهد قالت تعالى يا ابني تشتغل ايه قلت له انا حافظ القران وبقول لشيخ المعهد ده دخلت عليه رحمه الشيخ المؤهل بتاعي ان حفظ القرآن حافظ القرآن فالشيخ بيقول لي ما احنا انت يا ابني انت عندك كام سنة قلت له عندي دلوقتي مثلا 17 سنة ولا قال لي لا ده كان زمانك في الكلية دلوقتي ما ينفعش انت كبرت قلت له انت بتسألني يا سيدنا في القرآن انا حافظ القرآن كان, آه، كان الشيخ بتاع معهد المنصورة كان اسمه الشيخ آه، عطا الجندي رحمة الله عليه فالمهم يعني الناس فهموني وخدوا من الراحه كده قالوا لي لا لازم الاول يكون سنك صغير وتكون حافظ القران برضه او ما انتش حافظ نعمل لك مسابقه او كده يعني ما ينفعش الا ما تنفعش فانا طلعت زعلان قوي ان انا ما- ما دخلتش الازهر يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعوض ويرزقني بمن يدلني على معهد القراءات في القاهره قلت له ده بيقول لي سن كبير قال لا ده هدايا لا تق- لا يتقيد بسن معينه شرط معهد القراءات حفظ القرآن حفظا جيدا تقول حفظه ومجوده قال مالكش دعوه بالتجويد هتاخد تجويد هناك تاني وهتاخد القراءات وهتاخد وهتاخد هناك مواد كذا وكذا وكذا كان واحد بقى في المعهد فهمني على الموضوع فرحت ذهبت الى القاهره ورحت وقدمت في المسابقه والحمد لله قعدت في مصر خدت الثلاث شهادات منين من معهد قراءات القاهره وما كانش معايد في الجمهوريه للمعهد ده يا استاذ محمد كان معهد وحيد في الجمهوريه وكان معظم الطلبه فيه وافدون طلبة من الخارج كان معانا من ماليزيا وكان معانا من السودان يعني أصدقاء شخصيين كنا بنرسلهم لفترة يعني قريبة جدا الامتحان كان ازاي بقى لما قبلوك المسابقة اه يعني دخلنا على فضيلة الشيخ آه، آه، اللهم صل على سيدنا محمد فضيلة الشيخ آه، ع- السحلي وفضيلة الشيخ آه، علي سلبة والشيخ فضيلة الشيخ علي الزرد دول كانوا دكاترة وبيدرسوا في الجامعات آه، آه، دولت امتع- امتحنت على فضيلة الشيخ علي زرد الأول المسابقة كانت الم... يعني الدور بتاعي عليه فأنا دخلت كان امتحان يوم الجمعة تخيل بقى كان امتحان المسابقة يوم جمعة وبعدين آه، كانت آخر نفر فقال لي انت منين يا ولد قلت له أنا من آه، بال- بالقاس قال لي بالقاس دي فين ده أهلية قلت له آه تحفظ القرآن ولا تضيع وقتنا عشان الجمعة القرآن بدأ كان اللي بيقرأ الجمعة فضيلة الشيخ آه، ناصر الدين طوبان رحمة الله في مسجد الخزندار وكنت الأول مرة أشوف آه، آه، فضيلة الشيخ ناصر الدين طوبان فالمهم الراجل سألني ثلاث أربع أسئلة من جابوا من أول القرآن لكن أربع أسئلة أو خمسة من أول القرآن لآخره في الحفظ الحفظ آه فهو شاف يعني هو بحثة القرآن عارف يعني إنها أربع أسئلة لو أو خمسة اللي سأله ما سألش أكثر من كده ما كفايه يعني لو جاب لك اربع مواضع وانت سمعت مع ده كفايه قوي يعني 15 20 سؤال المسابقة بتبقى يعني متعودين في 10 15 20 سؤال أقل حاجة في القران كله ششحته
فالمهم انا قمنا بقى وحضرت الشيخ ناصر بن جبر بيقرا القران في اخر سوره ال- ال عمران آه، ولله ملك السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض وكان بيقرا بقى الشيخ نصر الدين طباد لاول مره اشوفه بيقرا القران فانا ذهلت بقى وده انا عشت الفتره كلها اللي قعدتها في مصر في معهد قراءات القاهره في الخزنداره اتجول بين قراء الاذاعه في جميع القاهره اروح للشيخ الحصري في في في الحسين واروح للشيخ مصطفى اسماعيل في ال- كان في الازهر واروح الشيخ عبد الباسط في الامام الشافعي اسمع الشيخ آه، شعبان الصياد في الشعراني اسمع الشيخ كشك بقى بعد بعد جمعه كده ادي كانت ال- ال- ال- ال- ال- ال- الس- السمر حياتك في القاهرة آه، حياتي في القاهرة لكن نعرف بقى لا لا زملاء ولا سهرات ولا نمشي نتفسح ولا كلام ده بالنهار في المعهد وبالليل نمسك الكتب ونتسابق في الحفظ وفك ال- الش- آه، الشاطبية وقعدت في معهد القراءات حوالي من آه، تسع سنين هناك في القاهرة وقرأت هناك وكان زملني في القراءة الشيخ آه، فضيلة الشيخ جمعة مختار المغربي كنت في منطقة الشربية معاه اللي هو يقيم بها موجود وقارب الإذاعة أخ فاضل النهاردة الشيخ جمعة مختار المغربي أعلام الأمة أقوماه للعلم النافع أنواه ها في وقفات كثيرة جدا جدا ممكن آه، أقف عندها آه، في هذا اللقاء الجميل مع آه، حبيبي وشيخي شيخي وأستاذي آه، فضيلة الشيخ شحاتة الهلالي آه، الرجل آه، دمس الخلق آه، آه، معانا اتصال كم إن شاء الله الأخ حسن دقالية طيب الحاجة سناء الأخ حسن يتصل تاني يا ريت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حاجة جز... أهلا وسهلا جزاك الله خيرا أستاذ محمد الله يكرمك يا حاجة وج- وجعلك دائما وأبدا سجينا للأعمال الموفقة سجانا للسلبيات المحبطة بفضل الله يا رب يا رب يا رب وأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعلام حتى قيام الميزان بإذن الملك الرحيم الرحمن وحي الله علم اليوم وفضيلة القارئ الشيخ شحاتة الهلالي وكل الأعلام نعم.
جعله الله دائما وأبدا على باب الرحمن راجيا توفيقه وهداه وشفاعة وصحبة مصطفاه صلى وسلم عليه رب اشتباه فجعله رحمة مهداه وجعل له من اسمه نصيب وزاد الله شيخنا الفراسة والتميز وحسن الخلق وما أجملها شهادة وهي وربي تاج على الرؤوس وقبول من الرحمن عندما يكون الشاهد من خيرة المسلمين بارك الله في أعلام الأمة أجمعين ومن كان على ضربهم إلى يوم الدين وقدوتنا جميعا أعلم أعلام الأمة على الإطلاق وخير المرسلين صلى وسلم عليه ربه في الأولين والآخرين وجزاكم الله خيرا كثير والحمد لله رب العالمين شكرا يا حاج بارك الله فيكي ونشكرك والله آه، على اجتهادك واتصالاتك ديت التي تسري آه، حلقاتنا كلها الاستاذ عبد العزيز السلام عليكم الو
استاذ عبد العزيز السلام عليكم ازيك يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم يا رب
فضيلة الشيخ شحاتة الهلال هذا الرجل سمعته كثيرا منذ آه، منذ أن كنت صغيرا واستمعت إليه في سورة الفجر والبلد ألو
اتفضل معاك ألو معاك معاك استمعت إليه و- وفي قصار الصور نعم.
فهذا الرجل معلم أستاذ في علم القراءات ان شاء الله وفي تفسير القرآن الكريم وهذا الرجل يحبه الكبير والصغير ويحترم الصغير قبل الكبير جعلك الله يا أستاذ محمد عونا
شكرا يا حبيبي وسندا ومساعدا لأهل القرآن الكريم ولخدمة القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا الاستاذ ابو احمد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا استاذ محمد الله يبارك فيك شكرا جزيلا وبارك في اهل القران يعني يا رب والنبي صلى الله عليه وسلم قال آه، خيركم من تعلم القران وعلمه نعم فنرجو من حضرتك برضو زي ما بت آه، ربنا بيكرمك كده بتستضيف آه، اهل القران يكون ليك آه، يعني زي على حضرتك توصل ان هم برضو في الكبر مثل شيخ نفسه كده ان هم يعلموا برضو يكون لهم اماكن ل- لحفظ الاطفال ويعلموا القران برضو كما تعلموه اه يعني جاءتهم الرسالة وحفظوا وحفظوا القرآن فعليهم أن- يعني أنا ابني مثلا عنده سنتين عايزه مثلا احفظه بس مش المكان اللي هو يحفظه الحفظ الصحيح فنرجو ان مش من مشايخ القران واهل القران اما بقوا في القمه ربنا يكفيهم في علمهم يعني وربنا يجعلهم من اهل الجنه ان هم برضه يعلموا الاطفال ويعلموا ابنائهم الصغيرين كما تعلموه بارك الله فيك والسلام عليكم الله يكرمك يا ابو احمد بارك الله فيك اقتراح يا ربي اهل القرآن جميعا آه، وانا اعرف يعني اعلام الامة الحمد لله آه، جماهيريته آه، واسعة جدا بين اهل القرآن بتتضح من المكالمات اللي بتجيلي على تليفوني الشخصي وبتتضح ايضا من اطلاعي على شبكة الانترنت آه، فضيلة القارئ الشيخ محمد السبع السلام عليكم الله
السلام عليكم شيخنا حبيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا حبيب ازيك يا أستاذ محمد يا اهلا بيك يا سيدي شكر الله لك وأعانك الله ووفقك دائما وأبدا لحسن الاختيار يا رب اللهم امين الحقيقة الأخ العزيز الحبيب المحترم فضيلة الشيخ شحاتة الهلالي آه، يعني يعني هو زميل عزيز وبلديات وكم تعايشنا وكم تقابلنا ولا أخفيك سرا يا محمد بيه إنه آه، مع أنه عالم من أعلام القراءات ومع أنه رجل يعرف ما يقول وهذا نادر في زماننا هذا إلا أنه في بعض الأحيان أو في الأحيان الكثيرة يتصل بي وأنا لست شيئا مذكورا يعني آه، عشان يسألني في حاجة أو عشان ي- ي- يسألني في سو- حاجة في القراءة أو حاجة في الفقه وهو من هو في هذا الميدان يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يعني هذا تواضع العلماء وحضرتك أشرت في بداية الحلقة إلى الأخلاق التي يجب أن تسود بين أهل القرآن آه، الحقيقة يعني يعني يعني آه، القرآن يحثنا على الأخلاق ويحثنا على التواصل ودائما وأبدا يجب أن يكون بين الز- بين الزميل والزميل اتصال لأن ال- ال- العلم راحم بين أهله والقرآن راحم بين أهله فالأخ شحات الهلال الحقيقة لا أزكيه على الله آه، هو رجل آه، محترم وزميل عزيز وكم تعايشنا وكم تقابلنا ويعني يعني هو لا يتورع في أن يسأل حين لا يعرف أو حين يعرف أيضا لكي يتأكد يتأكد اه وهذا دليل على على دباسة الخلق وشكر الله لك يا استاذ محمد وربنا يعينك يا رب يا رب يا رب شكرا جزيلا وانا الحقيقه يعني سعيد جدا ان اهل القران والقراء الكبار بيتصلوا بيا وهقول لكم على حاجه كويسه جدا حصلت كده من فتره بس اخد تليفون الاستاذ احمد من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بقول وبركاته لك يا عم الشيخ الله يبارك فيك عاوز آه، الشيخ محمد حسان نعم يا الشيخ حبيبي محمد حسان اه عاوز رقمه والله الشيخ محمد معلش يعني إذا سمحت لي هو ليس له آه، رقم لأن ال- الأطباء يعني مانعينه آه، من التليفون المحمول فممكن حضرتك تكلم الشيخ على آه، تليفونات القناة اللي موجودة ع- قدامك على الشاشة وإحنا تحت أمرك يا حبيبي الشيخ محمد يعني موجود للجميع وكل من يحبه آه، يقابله والرجل لا يتورع آه، في مقابلة أي أحد من آه، محبيه آه، بكل آه، تواضع وبكل دماسة خلق آه، هناخد فاصل ونكمل أعلام الأمة
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز الله.
انا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز تريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي Gut Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار جيت فري كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او Gut هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% Gut Free لك ولأسرتك Gut Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع Gut Free اخترنا لك تاجك Gut Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 52 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك Gut Free Gut Free
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في أعلام الأمة وفضيلة القارئ الشيخ شحاتة الهلالي وقبل هذه آه، يعني ال- يعني الفاصلة آه، القليلة جدا جدا آه، خدنا آه، بعض اتصالات آه، جميلة ومن هذه الاتصالات آه، اتصال آه، الشيخ محمد آه، أبو السبع وقارئ يعني أيضا آه، من القراء المجيدين وعالم من علماء ال- الأزهر وشوف كيف آه، تحدث بود وكيف تحدث بحب عن زميل له وشوف قد ايه يعني هم بيسألوا بعض في علوم القراءات والتجويد وعلوم القرآن وبيسألوا بعض وشوف الآية دي بيشغلوا نفسهم حتى الشيخ نفسه اللي الشيخ شحاتة الهلالي يعني بيقول لما كنت في القاهرة بدرس في الأزهر الشريف علوم القرآن الكريم شوف بيقول ايه كنت أتنقل بين المساجد لسماع القراء ف- آه، فكان يعني يشغل وقته بإيه يشغل وقته بسماع آه، القراء ومعرفة مدارس آه، هؤلاء ال- القراء آه، وإيه رأيكم كده لما نسمع تلاوة جميلة للشيخ شحاتة الهلالي
أو الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال حظ بما لم تحط به وجئتك من نبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أولولا أن كنت بين الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه ثم تود عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
الله يفتح عليك يا شيخ شحاتة والله ملأت قلبي نورا وملأت قلبي جنة والله ما شاء الله عليك اللي ناخد الأخ خميس من السعودية السلام عليكم السلام عليكم يا استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله ربنا وبركاته يفتح عليك انت كمان يا استاذ محمد الله يكرمك يا رب ربنا يصلح حالك ويبارك لك يا استاذ محمد على برامجك الجميله جدا احنا مبسوطين جدا يا استاذ محمد لما بنتفرج على برامجك صراحه الحمد لله رب العالمين ربنا الحمد لله.
يصلح حالك يا استاذ محمد بس انا ليا بس طلب صغير يا استاذ محمد بعد اذنك اتفضل والله آه، الناس هنا في السعوديه أغل- يعني الاغلبيه المصريين بالاخص يعني متعرضين لمشكله كبيره جدا يعني بتلاقي مثلا الشرطه حتى حمله جدا على ال- على المصريين اللي هم في السعوديه وبيرحلوا ناس واللي شغال مش عند كفيله بيترحل يعني متعرضين لمشكله كبيره جدا جدا جدا فكتير من الناس بي يعني بيقولوا ليه ما حدش بيتكلم في الموضوع ده
طيب أنا إن شاء الله بإذن الله ب- ب- يعني طلب من حضرتك ت- ت- ت- تهتم بالموضوع ده حضرتك يعني وتكلم اي حد من المسؤولين او اي حد لان الناس فعلا الناس فعلا تعبانه وزعلانه ومتاثره جدا جدا بالموضوع ده يا استاذ محمد طيب يا أستاذ خميس حاضر أنا وشكرا جزاك سلام.
الله خير يا استاذ محمد الله يكرمك انا هرد على حضرتك حاضر آه، ان شاء الله يا رب يكون اخويا الحبيب الاستاذ ملهم العيساوي عنده برنامج مجلس الرحمه بيتناول هذه القضايا يا رب يكون آه، شايفنا دلوقتي واذا مش شايف انا هبلغه آه، بهذا الامر ان شاء الله واحنا تحت امركم ونتمنى لكم التوفيق للجاليه المصريه في السعوديه وغير السعوديه كمان الحاج متولي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اهلا وسهلا اهلا بيك حضرتك منور الشاشة والله ربنا ينور وجهك حضرتك وقلبك الكريم الشيخ شحاتة الله يصلح حالك حبيبي الكل الشيخ شحاتة راجل يعني فيه ميزات كويسة جدا من ضمن المقرئين راجل يعني حي جدا ومؤدب جدا صحيح صحيح ومؤدب جدا فعلا يعني.
مم.
وقعد- يعني راجل أعرفه من كام سنة يعني بسم الله ما شاء الله من أحسن المقرئين بس ليه ليه عتاب عليه ما اتفضل بنشوفوش كتير او ما- ليه الاذاعه اللي دايما ما بيظهرش على الشاشه دايما باستمرار وبعدين حضرتك يعني البرنامج ده برنامج مميز دايما يج- ي- يشدنا جميعا الحمد لسعادتك.
لله الحمد لله ربنا يكرم حضرتك الله يخليك ويكتر اعلام ال- الامه ويكتر الناس ب- يعني المشايخ حبايب المشايخ دول حبايبنا ربنا يكرمهم جميعا شكرا ويكرم شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك آه، دلوقتي هنشوف كده آه، فيديو جميل وعملت لقاء مع آه، الشيخ بأتعرف آه، من خلاله على آه، كثير من جوانب حياته
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار
آه، فضيلة الشيخ شحاتة الهلالي آه، حضرتك ما شاء الله يعني مسيرة قرآنية من الطفولة حتى وصلت معهد ال- القراءات وتعلمت القراءات طبعا قراءات السبع والقراءات العشر أكيد وتعلمت آه، أصول التجويد فبرضو يعني احنا عايزين نعلم آه، أبنائنا الصغيرين ال- الموهوبين آه، ازاي بقى آه، يفرقوا بين التجويد وبين القراءات آه، و- ويا ريت تحثهم برضو على الجد والاجتهاد في هذا الامر يعني نعم هو ليس من كل من جود آه، يكون معاه قراءات ولكن العكس صحيح كل من أخذ القراءات لابد أن يكون إيه جود قبل القراءات فالفرق بين التجويد وبين القراءات التجويد رسالة من رسالات القراءات رسالة واحدة وهي رسالة حفصة عن عاصم والتجويد يدور حول أحكام التلاوة كقواعد أصولية من أول القرآن إلى آخره يعني المد هو المد والتفخيم هو التفخيم والترقيق هو الترقيق وهكذا قواعد يسير عليها القارئ دي اسمها القواعد التجويدية لا تتغير بطريقة حفظ طيب هو ال- القارئ بيبدأ الأول بالتجويد طبعا أكيد يعني آه م- آه. آه إذا إذا كان بقى خد التجويد وربنا فتح عليه م- وحب يتصل بقى بالروايات ياخد يا- رواية ياخد آه، القراءات ياخد الطيبة ياخد الشاطبية الأول قبل الطيبة مثلا أو بعدها يعني زي ما ياخد دي, دي المراجع اللي لازم يقرأها ويحفظها ويعمل بها يعني كان ما التحقش بالقراءة بمعهد القراءات انما في القراءات بياخد الاول في المرحله الاولى تجويد تاني اذا كان جود قبل كده او ما جودش لازم يجود ما ينتقلش الى مرحله القراءات اللي هي العاليه تسمى العاليه الا بعد ما يكون آه، مر الى مرحله التجويد فبياخد اجازه اسمها اجازه حفظ شهاده حفظ وبرجع يخش بقى اولى عاليه اللي هي القراءات بتاع الايه للشاطبيه ياخد الشاطبيه اللي هم السبعه بعد ما يخلص بياخد ايه الإجا- التخصص التخصص بطيبه النشر اللي هم القراءات العشر ال- السبعه ديت بتختلف عن العشر في ايه هم سبع ائمه اللي هو نافع بن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي دولت سبعه فبيزيد عليهم بقى في مرحله التخصص اللي هي العشره اللي بيكمل العشره جعفر وابو عمرو او آه، وخلف العاشر لازم لازم ال- الطالب ال- القرآن ال- أو القراءات يفرق بين كل هذه القراءات مش كده و- وفي المعهد يعني بيجيبوا له آه، نماذج منها وبيعلموني ديت آه، القراءة دي بحفص ودي بعاصم دي بجعفر وهكذا لا يا باشا هم دلوقتي بي... هم يا استاذ محمد فإذا دخل القراءات فبيحفظ المتون بيحفظ المتن المتن ده عبارة عن جدول رئيسي لل... للسبعة كلهم الجدول الرئيسي بيحفظ بالرمز والكلمة الرمز كلمة أو حرف يشير إلى القارئ فبيحفظ الرموز دي كلها الأول قبل ما يخش في القراءات يعني حاجة اسمها أبك داس حطي كلام نصر فضق رسد سبع كلمات لسبع أئمة كل إمام من دول عليه اتنين رواه اتنين رواه كلمة أبج الألف مثلا لنافع الألف لنافع والبيه لقالون والجيم لورش أبج يبقى نقول الحرف الأولاني للإمام والحرفين للرواه كالأستاذ وتلامذته أو تلميذاه يوم آه، أبج دهز الدال لابن كثير والهيل البزي والزل قنبل دولت بيقوموا بقى ايه نضرب اتنين في سبعة ب 14 دول قراءة السبعة هم السبعة إن كنت قراءة ال 14 هم اتنين في سبعة ب 14 لما نيجي بقى ننقل نحول بقى لمرحلة التخصص اللي هي بتدي طيبة النشر بيزيد عليهم آه يعقوب يعقوب وابو جعفر وخلف العاشر دولت اللي هم ايه بيكملوا العشرة فوق السبع فبتختلف بقى دي القراءة دي, دي تختلف عن دي في طيبة النشر وفي القراءة وفي قراءة العشر بتختلف عن قراءة السبعة في طيب شيخنا الحبيب شيخ شحاتة آه، ال- الطالب يعني أو ال- القارئ آه، هل مثلا من ال- آه، الأفضل بالنسبة له إن يعرف شواذ القراءات ولا مفيش داعي ال- لا لا لم ندرس في ما- لم ندرس في معهد القراءات آه، قراءة اسمها القراءة الشاذة هو انا قرات ال- ال- شواذ القراءات قال لك انه الروايات بتاعتها روايات غير صحيحه او ضعيفه ولذلك يعني الطالب مش مهم ي- يحفظ ربما يا استاذ محمد هي ت- تقررت على معاهد القراءات بعد ما انا تخرجت سنه آه، 78 اه انما انا ما قرات درستش حاجه زي دي ولا الفتره ديت فضيله الشيخ شحات الهلالي آه، انت قلت لي ان انت كنت بتروح بتحضر للشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والمشايخ اللي كانوا آه، موجودين في ذلك الوقت يا ترى التقيت بيهم كده و- وقعدت معاهم وتحدثت معاهم او قرات قدامهم ولا لا نعم انا قرات آه، امام جميع قراء ال- ال- الرعيل الاول اللي زي من عند الشيخ مصطفى اسماعيل سيدنا الشيخ مصطفى اسماعيل آه، انما الشيخ عبد الباسط يعني بحقيقه انا ما, ما يعني جلست معاه لكن ما خرجش قدامه الشيخ المنشاوي كنتش خايف كده وانت بتقرا قدام الشيخ مصطفى اسماعيل كده استاذ كبير وكده مش خايف وانت بتقرا قراته ازاي فين قرأت معاه في آه، منطقة منطقة بيلة كده ناحية كفر الشيخ كبيرة كفر الشيخ وكنت بعد ما ك... وانا كنت طالب في معهد قراءات لسه انا كنت طالب في معهد- كنت مجود بقى وباخد القراءات فما اقدرش اقرا قراءات قدام سيدنا الشيخ مصطفى ما كنتش كملت القراءات ولا اعرف عن قواعدها حاجه انما معظم القراء انا قرات معاهم سيدنا الشيخ محمد حسان رحمه الله عليه محمد العز حسان مم. آه، كان في تعليقات منهم عليك او كده يا شيخ آه، شحاته سيدنا الشيخ محمد حسان رحمة الله عليه أول من علمني أن أحترم زميلي ق- كقدوة فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور رحمة الله عليه برضه كان زميل فاضل وقرأت معه كثيرا فضيلة الشيخ محمد طنطاوي يعني معظم القراء اللي هم أساتذتنا وحبايبنا دول كلهم قرأنا مع الجميع يعني بفضل الله وفي حب وعلاقات طيبة ما زالت بتربطك باللي موجودين دلوقتي مين هم مين بقى انا نسيت اقول فضيله الشيخ احمد ابو معاطي رحمه الله عليه كان استاذنا وكان في منطقتنا لانه من منطقتي برضه وقرات معه كثيرا وراجل كان برضه آه، من الناس اللي اللي لهم ثقل بين القراء أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه
آه، يعني لقاء جميل قوي قوي وال- والراجل كده يعني سبحان الله آه، نور القرآن باين على وشه آه، لأنه الإنسان كده لما يحفظ القرآن ويخلص للقرآن ويعمل بالقرآن بتلاقي النور باين على وشه هو بيتكلم هو بيتحدث وماشي هو قاعد بتلاقي فيه آه، كلام كده كلام رصين آه، كلام رزين نتعلم منكم آه، يا أهل القرآن آه، الشيخ فكري السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ازيك يا يا أستاذ محمد يا سجين الله يكرمك بارك الله فيك وعزك الله بالإسلام يا حبيب الملايين الله يكرمك يا حبيبي اتفضل يا حبيبي بارك الله في هذا القناة الذي جابت لنا العلماء الذي ما فيه والله قناة في العالم تكرم هذا العلماء اللي هم منسيين مش من بس مش منسين عند الله ان شاء الله ولا حبة كرات الرحمة بارك الله في الدكتور محمد حسان صاحب هذا القناة وبارك الله فيك يا حبيب الملايين يا يكرمك.
بوش حلو الله يكرمك.
بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى برجو منك برضو يعني تبلغ لنا الرسالة اللي بتاعت السعودية للإخوة الع... يعني العمال اللي هناك غلابة مش لهم إلا ربنا سبحانه وتعالى مش لهم إلا ربنا سبحانه وتعالى والدكتور محمد آه، يعني آه، يبص للعمال اللي في السعودية أو في ليبيا لأن مساكين وبيمسكوا فيهم ويبعتوهم كرامة المصري من كرامة رئيس الجمهورية حبيب الملايين بتاع الغلابة والمساكين يا أستاذ محمد وأنت راجل بتاع الغلابة والمساكين بلغ الرسالة هذا عن المواطن المسكين بالصلاة على رسول الله, صلى الله وأرجو منك الدعاء لمصر والهدوء لمصر والأمن يا أستاذ محمد الأمن الأمن الأمن إحنا من غير الأمن لا، إحنا مش عايزين ناكل عايزين الأمن بس نعم بالصلاة على رسول الله يا صلى أخي الله عليه وسلم.
بارك الله فيك وبارك الله في العاملين على هذه القناة من أولهم لآخرهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا يا شيخ فكري بارك الله فيك ونحن دائما ندعو لبلدنا الغالي آه، مصر بالأمن والأمان والاستقرار وإن شاء الله آه، تكون يعني بلد من أعظم بلاد لأنها فعلا من أعظم بلاد على آه، مر التاريخ وهي آه، فترة وتنجلي آه، بإذن الله تبارك وتعالى آه، الحقيقة آه، في حديث آه، الشيخ شحاتة آه، الهلالي آه، أعجبني جدا آه، الحديث الأولاني وهو بيقول آه، سيدنا الشيخ يعني أنا بتعجبني قوي آه، لما واحد كده بيتكلم عن أستاذه آه، بيتكلم عن أستاذه كده باحترام آه، وبأدب يقول مولانا آه، سيدنا الشيخ آه، و- و- ويعني آه، ما بيقولش ان انا بقيت قارئ كبير وعضو في نقابه القراء والناس كلها آه، بتحبني وانا بطلع في التلفزيون وكده او في الاذاعه لكن آه، بيتواضع لمن آه، لمن آه، علمه آه، من علمني حرفا آه، صرت له عبدا هنشوف آه، ونسمع كده تلاوه جميله اخرى لفضيله القارئ الشيخ شحاته الهلالي أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتلقى الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو أنه عذابا شديدا أو لأتبعنه أو ليأتيني بسلطان مبين
أعلام الأمة أقوماه للعلم النافع أنواره الله يفتح عليك يا شيخ شحات الهلالي آه، يعني بما آه، ملأت قلوبنا إيمانا آه، وبما ملأت قلوبنا رقة آه، بهذه التلاوة العطرة الجميلة وهي تلاوة من الجنة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى آه، أحبائي في آه، بعض ال- الأمور التي يجب أن آه، يعني ننتبه لها جيدا آه، ونحن في طريقنا لتعلم القرآن الكريم آه، أولا لابد أن يتقي القرآن الكريم الطالب لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وهو يحفظ القرآن الكريم لأن تقوى الله هي مفتاح الخير كله آه، لازم آه، هذا ال- القارئ آه، ودي آه، مسائل لابد من تعلمها الحفظ لوحده آه، لمن يمتلك الموهبة يعني أنا بتكلم على الجماعة اللي عايزين يبقوا قراء إنما في واحد بيحفظ وله حفظه وحفظه إن شاء الله بإذن الله مع التقوى والصلاح يدخله الجنة بإذن الله تبارك وتعالى لكن الإنسان الذي يرى في نفسه الموهبة أو يرى الآخرون أن فيه موهبة لا ما دام عنده الأدوات لازم يثقل بالصاد لازم يثقل هذه الأدوات بمعنى إيه؟ إنه الحفظ مرحلة وده الحقيقة أنا آه، في كثير من أبنائي الذين آه، أستضيفهم آه، دايما أسألهم خاصة في برنامج رحاب الأزهر دايما أسألهم آه، يا حبيبي أنت صوتك جميل وبتقلد الكبار يعني مثلا ممكن واحد يقلد الشيخ محمد حصان أو يقلد الشيخ آه، حمد الزامل أو يقلد الشيخ شكري البرعي أو يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل أو الكبار كلهم اجي اقول له طيب انت عارف قراءات ولا لا زي ما الشيخ دلوقتي كان بيكلمنا شيخ شحات الهلالي كان بيكلمنا من شوية وبيقول لنا ان هو حفظ القراءات السبع وطيبة النشر في القراءات العشر وحفظ أصول التجويد وعلوم القرآن آه، كلها فدايما أنا بنصح أبنائي خاصة من الشباب الموهوبين آه، الذين أقابلهم أحيانا بيقول لي هنا ال- القناة وأقابلهم وأسمعهم لأن الحقيقة أنا لا أقبل إني أطلع واحد معايا وهو نص نص مفيش الكلام ده مش ممكن يحصل سواء في أعلام الأمة أو في رحاب الأزهر اللي بيتمكن من القراءة تمكنا عظيما ويعرف القراءات ويعرف فنون التجويد ويعرف علوم القرآن وصوته يكون مقبول ونفسه كويس ويعرف يتحكم في النفس وفي ال- الابتداء وفي آه، الوقف وكل الأمور دي دون أن يهرب منه آه، نفسه فأهلا وسهلا بيه وعلى الرحب والسعة ليه الحقيقة كل يوم آه، بيكلمني احنا آه، يا جماعة البرنامج سواء اعلام الامة او برنامج رحاب الازهر ليس برنامج هواة احنا ما عندناش لو في برنامج اخر للهواة هنقول لحضراتكم على آه، هذا البرنامج لانه آه، في الكثير بيتصلوا بيا وبعدين الاقي اللي مثلا اللي الشاب لسه عنده آه، حاجات كتير ناقصاه يعني الش- الصوت ليس ناضجا لما يجي مثلا يطلع آه، وطالع بقرار لفوق لفوق وبعدين يجي عايز يقفل القرار ما يعرفش فده لازم عايز تمرين لازم عايز تمرين يعني ال- الجواب اقصد الجواب مش القرار الجواب يجي هو آه، صحيح بيقلد مثلا حد من اللي نفسه طويل يعني مثلا زي الشيخ مصطفى اسماعيل كان معروف بطول النفس آه، زي الشيخ رفعت محمد رفعت كان معروف ايضا بطول النفس الشيخ حاليا من الموجودين كتير الحقيقة يعني عشان آه، محدش يعني يزعل او يقول محمد آه، ما ذكروش لكن الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي مثلا فلما تيجي يا حبيبي تقلد ها لابد ان تكون لديك الادوات وتتدرب تدريبا كاملا اسال الله جل في علاه آه، لمصر التوفيق والصواب والنجاح والأمن والأمان والاستقرار وأن آه، يعني يهدي الله سبحانه وتعالى آه، من آه، روعنا جميعا ونشكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهدة ومشاركات الجميلة اللي كانت معانا في هذه الحلقة ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى من أعلام الأمة السلام عليكم
أعلام